تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وفي قصة إبراهيم عليه السلام كثير من العبر قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين يعني أجاد أنت فيما تقول أم هازل أصحيح كان آباؤنا ضلالا وهذا أمر لا بد من توضيحه وبيانه لأنه مشاهد ومحسوس أي عادة أو أي خطأ يسري في مجتمع ما ويسكت أهل الإصلاح عنه يصير عادة راسخة في النفس يشيب عليه الكبير ويدرج عليه الصغير فإذا أراد واحد من أهل الإصلاح بعد ذلك أن يزحزح هذه العادة أو أن يقف لها وقفت الجماهير جميعا ضده ولذلك فسكوت أهل العلم عن المخالفات التي تملأ ديار المسلمين سيصطلي بنارها كل من يأتي بعدهم والسبب في ذلك أنه إذا أنكر واحد منا بدعة قائمة في مجتمعه قالوا قد كان يفعلها فلان وفلان او على الاقل كانت تفعل وفلان حي فلم ينكر فيحتجون عليه بهذا التقليد فاعلموا ايها الاخوة ان شطر الكفر الموضوع في الارض سببه تقليد الاباء وسببه سنة الآباء لأن للوالد في نفس الولد عمقا وتأثيرا ولذلك قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا والمقام مقام تحريض على كثرة ذكر الله اذكر الله بقدر ما تستطيع فالمقام مقام تحريض فلو كان هناك مذكور أكثر من الآباء لذكره الله عز وجل في هذا المقام كانت العرب تحلف بآبائها كما في حديث ابن عمر في الصحيحين كانت تحلف بآبائها والمحلوف به معظم لا يحلف بخسيس أبدا إنما يحلف بمفدا عظيم فكانت تحلف بآبائها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحلفوا بآبائكم وفي حديث آخر لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي طواغي اللي هي الطواغيت يعني يعني يحلف باللات بالعزة يحلف برأس أبيه دي كلها طواغيت ما دون الله مما يعظم التعظيم الواجب لله فهو طاغوت أيا كان اسمه وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول وأبي وأبي يحلف بأبيه قال يا عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فما قلتها آثرا ولا ذاكرا مجرد أنه يحكيها والحكاية هيكون فيها أنني قلت وأبي وأبي مجرد الحكاية رفضها عمر طالما أنه نهي عنه لا لهم عمق وتأثير في حياة الأبناء كل الأنبياء الذين جاءوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عورضوا بهذه السنة قوم إبراهيم قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين درجوا على ذلك التقليد وأول نبي أرسل إلى الناس وهو نوح عليه السلام لما جاء قومه عرضوه بسنة الآباء قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا جاء صالح عرضوه بسنة الآباء لما أتى ثمود وقالوا له يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا كنت إنسان كنت إنسانا محترما قبل أن تقول هذا الكلام أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وجاء شعيب إلى مدين قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا لمجرد أنت رجل بتصلي وصالح متصور دي مؤهلات يمكن أن نقتنع بهذه الدعوة ويمكن أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ما الذي جرى لك طبعا أنت الحليم الرشيد ليس المقصود بها أنه حليم ورشيد دي خرجت على وزان قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم كأنهم يقولون له أجننت أتتصور أن هذا التقى والصلاح ممكن نترك ما يعبد أباؤنا له جاء موسى عليه السلام ودعا بني إسرائيل ودعا قوم فرعون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض تاخدوا السيادة والمريسة وجاء النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم قالوا له إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ثم بين ربنا عز وجل أن هذه سنة متبعة مع كل الأنبياء لا يستثنى منهم نبي وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون شطر الكفر الموضوع في الأرض سبب سنة الآباء من العجيب ومن المفارقات المدهشة طالما المسألة فيها تعصب للآباء طيب يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم طيب إذا كان الشيطان أخرج أباك ما ده أبوك برضه مش الأب هو الملاصق لا كل من كان أصلا لك فهو أبوك زي كل ما علاك فهو سماء كذلك كل من كان أصلا لك فهو أبوك الجد أبوك وأبو الجد أبوك وجد الجد أبوك إلى أن تصل إلى آخر النسب وفي سنن النسائي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ يوما ثم شرب سؤره أي ما بقي من الوضوء ثم التفت إلى ابنه الحسن وقال له كذلك رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فآدم وبينك وبين آدم مسافة الله عز وجل يقول لا يفتننكم كما أخرج أبويكم أهو آدم ده أبوك الأول فالله عز وجل يهيج العباد ليعادوا الشيطان الرجيم قال لأبوك أهو اللي انت عمال تعارض الأنبياء بسنة الآباء طيب أهو أخرج أباك مش من فيلا ولا من قصر ولا من عمارة أخرجه من جنة الخلد على الرأي المختار عند المحققين من أهل العلم إن دي ليست جنة الدنيا إنما كانت جنة الخلد وأن الجنة إذا حليت بالألف واللام لا يعنى بها إلا الجنة معروف فأخرجوا من الجنة وليس هذا فقط إنما كشف عورته كشف سوءته تعرف كان العرب زمان لما واحد يحب يقيم حرب بين قبيلتين كان يكشف عورته إذا كشف عورته بدأ القتال سوء هذا الشيطان الملعون أخرجه من الجنة وعراه أين نخوتكم لماذا صرتم قوادين للشيطان في كل المجالات الدعاره والجنس والحروب والغيبة وإن كل شر موضوع كل شر موضوع في الأرض هو الشيطان سبب فأنا عايز أعرف بقى يعني إذا كنت يعني سنة الآباء مالية دماغك وتقول أبو أبي أبي أبي أبي طيب أهو أبوك أهو ما الذي جعلك تتحالف مع الشيطان يا ابن آدم وقد أخرج أباك وفعل الأفاعيل مما يدل على ان دي عصبية جاهلية ليس المقصود بها ذكر الآباء أو تعظيمهم بقدر ما هو مقصود الدفع في نحر النصوص والوحي والكلام دي أول عبرة وعلى الآباء أن يستغلوا هذا الرصيد عند الأبناء كثير من الآباء أولادهم يتامى بل والله اليتيم أحسن حالا منهم لأن اليتيم قد ينبري له عطوف يربيه ويرعاه لكن الولد ده له أب فلا يعطف عليه أحد هذا الرصيد لا يستغله الآباء وكما أقول كثيرا للآباء عاملوا أولادكم معاملة النبات انت لما تزرع شجرة امام البيت هي عبارة عن عود رفيع ضعيف انت بتعمل في ايه شده بحب ليه لماذا تشده بحب لان لو سبت الشجرة هتطلع على هواها هتطلع كده وانا عايز اخلي الشجرة مستقيم خلاص يسهل عليك انك انت تشد الشجر هذا العود بحب سهل عليك خلاص نمى الساق غلظ بيطلع الساق على الاستقامة التي تريدها انت انت تركت الشجرة والعود يطلع على كيفه بيطلع اعوج لو خطر ببالك بعدما يشتد عوده انك انت تعدلها تاني تخلعها من جدرها فاحنا بنقول في الاباء المهملين انا بمشي في الشوارع اجد اولاد صغار يقودون سيارات الموسيقى فيها تصم الاذان ويأتي الولد ال- الذي لم الذي ليس له والد جنب اي بنت ويضرب فرملة البنت تتخض يتضاحك ال- المجان في السيارة هو ده شكر النعمة انعم عليك بقدمين وكسح غيرك وليس هذا فقط واعطاك سيارة وحرم غيرك ألا تخشى أن تعاقب ولئن شكرتم لأزيدنكم بدل ما تعمر السيارة بذكر الله تحط شريط محاضرة تحط شريط قرآن ولا كان ده تعلم الولد زي شغل الموسيقى لأن أنت بتشغلها وأنت راكب السيارة معاه وذلك جيل كله جيل أقزام فيش واحد يستطيع أن يفعل شيئا كل واحد يلاقي الآباء علموهم الهزيمة روح للهزيمة ده صلح الكون وانت مالك امشي جنب الحيط كل عيش فسووهم بالانعام هي الانعام بتعمل ايه غير كده لهذا ضرب علينا الذل والعار اليهود دول 15 م- م- مليون اذا زادوا يعني بتاع 20 مليون اقل الامم نسلا وهذا من حكمة الله اقل الامم نسلا هم اليهود رئيس الوزراء الاسرائيلي ما عندوش غير ولد واحد مبعجر كده ولد واحد اي يهودي ما تلاقيش عنده غير ثلاثة لو هو يعني كده ثلاثة ما عندهمش نسل خالص عشان كده بيستوردوا اليهود وبيدوروا عليهم في الدنيا بحالها وده من حكمة الله الباهرة فبيحاولوا ان هم يربوا الولاد دول على عقيدة لقلة عددهم فاحنا عايزين نقول للآباء يتقوا الله وهؤلاء الأولاد مسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول ولن تزول قدم والد من ساحة العرض حتى يسأل عن أولاده واحدا واحدا أما لو ده يطلع من طوعك ويتزوج ويبقى له بيت المسؤولية بتخف من عليك قليلا لكن يبقى عليك واجب الإنكار إن كان يفعل المنكر حتى لو كان في حياة مستقلة مش معنى انك انت زوجت وخلاص يعني همه راح من عليك لا يبقى واجب الانكار عمل منكر ينكر عليه ولد لا يصلي ياكل معاك ليه بعد ما تاخد طبعا معاه الوسائل يعني مش من اولها اه الترغيب والترهيب وتصطحب للمسجد وتبذل جهدك والكلام ده عملت كل اللي عليك طلع الولد ضال خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها نوح عليه السلام كان ابنه كافر وما عمل له شيء لكن تبذل الاسباب الصحيحه اول عبره من قصه ابراهيم عليه السلام هي خطوره سنه الاباء وان هذه السنه يمكن ان يكون لها اكبر الاثر الايجابي في حياه المسلمين لو صلح الاباء ابن اب صالح يطلع اولاد صالحون ده العبره الاولى من العبر في قصة إبراهيم عليه السلام أن الرجل الواحد لو صدقت عزيمته وصفى إخلاصه يمكن أن يغير أمة من الأمم لا تستهن بجهدك كفرد وتقول ماذا أفعل لا والمسألة دي بينبني عليها مسألة أخرى نحن في حاجة إلى معرفتها الآن بهذا الزمان وهي مسألة الانغماس في العدو كما يقول الفقهاء ايه يعني الانغماس في العدو يعني هل يجوز لواحد ان يقاتل جماعة حتى لو كان يعلم انه مقتول قصة ابراهيم دليل من الادلة على جواز ذلك ان الفرد الواحد يجوز له بل يستحب له والاستحباب اعلى من الجواز يستحب له ان يقاتل الجماعة حتى لو عرف انه مقتول بشرطين الشرط الاول ان يغلب على ظنه انه سينجو الشرط الثاني اذا احدث نكاية في العدو واذا رأى قومه جبناء متخاذلين فاراد ان يجرئهم فتقدم حتى ولو علم انه معطوب مقتول لا يبعد جوازه بل استحبابه والامام الشافعي ده راي الائمه الاربعه وجماهير اصحابهم ودلائل الكتاب والسنه تؤيد ذلك الامام الشافعي يقول في الام وهذا منصوصه يقول لا أرى ضيقا على الرجل أن يقاتل الجماعة حاسرا حاسرا يعني بلا درع ما في لا لابس خوذة ولا لابس درع اللي هي اللأمة لأمة الحرب يدخل كده بجسمه لا أرى ضيقا على الرجل أن يقاتل الجماعة حاسرا أو أن يبادر لأنه قد بودر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر ومدح ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقصد حديث الرجل صاحب التمرات لما كان يأكل تمرات ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن نهايته إذا قاتل في سبيل الله فقتل فأخبره صلى الله عليه وسلم أن له الجنة قال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات ثم انغمس فيهم فقاتل حتى قتل أي بادر بنفسه وقاتل الجماعة من الأدلة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فجاء المشركون فهجموا عليه فقال صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة فانبرى لهم رجل من الأنصار ده بيقاتل جماعة كثيرون الأعداء عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في المكان ده عايزين يقتلوه فانبرى لهم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل والمشركون برضو بعافية عايزين يروحوا له تاني قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة انبرى أنصاري ثان وثالث ورابع إلى نهاية السبعة قتلوا جميعا فقال صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا ده واحد بيقاتل قطعة من جيش المشركين وفي غزوات النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا في غزوة بدر كان المشرك كان المشركون ألف رجل والمسلمون والمسلمين كانوا 314 يعني كان المسلمون على الثلث من المشركين فلا فرق حينئذ أن يقاتل الواحد الثلاثة أو يقاتل الثلاثة العشرة خلاص أو الثلاثين يقاتلوا المية وانت طالع وفي غزوة أحد المشركون كانوا ثلاثة آلاف وبعد ما عبد الله بن أبي بن سلول انخذل وخد 300 من المسلمين بقي 700 مسلم يعني على قدر الربع إلا قليلا من المشركين وفي حنين وفي غزوة الخندق والأحزاب والأحابيش كانوا عشرة آلاف وكان المسلمون في المدينة دون الألفين فده قلة يقاتلون كثرة ودي ممدوح ومما يدل على استحباب ذلك ما رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعجب من رجلين هذا ليس لفظ أبي داود أبو داود اقتصر على رجل واحد هو محل الشاهد يعني أحد هذين الرجلين رجل كان يقاتل مع رفقة فانهزموا وانهزم معهم وعلم ما عليه في الانهزام من المساءلة بين يدي الله فرجع وحده فقاتل العدو حتى أريق دمه ومعلوم أن الله عز وجل إذا عجب من فعل فذلك لخروجه عن نظائره ليس له نظير ولا مثيل وعجب ربنا تبارك وتعالى حقيقي وهو دليل على رضاه فهذا الرجل بعد ما انهزم الرفقة رجع لوحده لجيش المشركين يقاتله وحده حتى أريق دمه معروف لما يكون في 30 40 واحد مدجج بالسلاح وواحد فقط يحاربه معروف انه في الغالب انه مقتول وان نجاءه بعيد اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الأدلة على ذلك أيضا قصة الساحر والراهب التي ذكرناها في المرة الماضية فرد واحد فكك مملكة بأكملها ورضي أن يقتل في سبيل نشر دين الله عز وجل وأيضا من الأدلة على ذلك ما رواه البخاري في غير موضع من صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل عشرة رهط عينا جواسيس فلما كانوا بالهداة وهو موضع بين عسفان ومكة علم بهم جماعة المشركين وكان هؤلاء العشرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري فلما علم المشركون بهؤلاء وكانت بعد موقعة بدر نهدوا إليهم بمئة فارس رام مش رجل عادي في رواية للبخاري بمئتي رجل كلهم رام العدد من مية لمئتين ودول عشرة عزا رايحين يعلموا الناس القرآن وده مئة رام مدجج بالسلاح طالع يحارب فلما وصلوا إليهم طوقوهم عاصم ابن ثابت الأنصاري لجأ إلى فدفد مكان مرتفع واعتصموا به دول بيضربوهم بالنبال ودول ليس في يديهم غير الحجار فلا زالوا يقاتلونهم حتى قتلوا منهم سبعة منهم عاصم طبعا المشركون عملوا مساومة قالوا انزلوا على العهد والميثاق ولن نؤذيكم سلم يعني قال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أبلغ عنا نبيك وحصل بقى القتال الدائر قتل سبعة من هؤلاء الأخيار الأفاضل وبقي ثلاثة خبيب بن عدي زيد بن الدثنة ورجل آخر قالوا انزلوا على العهد والميثاق نزلوا على العهد والميثاق أول ما مسكوهم كتفوهم وربطوهم فقال الثالث الذي لم يسمى في هذه الرواية هذا أول الغدر تنزل على العهد والميثاق ولا نؤذيكم تكتفون دلوقتي ليه أول الغدر إن لي أسوة بهؤلاء وأشار إلى القتلى فجعلوا يجرجروه فأبى فقتلوه بقي خبيب وزيد بن الدثن طبعا بنو الحارث بن عامر اشتروا خبيب لأنه قتل الحارث بن عمرو يوم بدر فعايزين ياخدوا بطارهم منه وزيد بن الدثنة سلم إلى جهة أخرى طلبته اشترته فأخذوا خبيب بن عدي أسروه وضعوه في السجن حطوا على السجن امرأة سجانة ودخلت الأشهر الحرم قعدوا يتشاوروا بقى فيه وبتاع نقتله لما انسلخ الأشهر الحرم وخلاص هيقتلوه قال خبيب دعوني أصلي ركعتين صلى ركعتين تجوز فيهما صلى يعني خفيف يعني وقال لولا أن تظنوا أن بي جزع من القتل لأطل اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا فما دعا على واحد إلا قتل يوم أحد فدول عشرة في مقابل 200 العلماء اشترطوا هذين الشيطين أيضا من النصوص قال لك أن ينجو لأن حفظ النفس مقصود شرعي ولذلك المنتحر ينتظره أشد العذاب بسبب ذلك حتى أن بعض النصوص بظاهرها يدل على أنه مخلد في النار أبدا لن يخرج منها وإن كان الصحيح أنه ليس بكافر وإن كان مرتكبا لجرم من أشد الجرائم بادرني حديث القدس بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة حديث أبي هريرة من تحسى سما فهو يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن وجأ نفسه بحديدة ضرب نفسه بسكينة أو حديدة فهو مخالد في جهنم خالد مخلدا فيها أبدا ومن تردى من على جبل أو من على بيت أو مكان مرتفع فهو يتردى من عليه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ليه لأنه بادر بنفسه وقد أحل الله عز وجل لك أن تقول كلمة الكفر إذا طلبت منك حفاظا على وديعة الله عندك حفاظا على روحك فحفظ الروح هذا مقصود شرعي وهو أحد الضرورات الخمس التي تدور النصوص كلها عليها اللي هي النفس فده مقصود وقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة طبعا الآية دي بتتفهم غلط يعني الجماعة اللي يقول لك لن تغير الكون امشي جنب الحيط كل عيش يحتجون بهذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مسألة تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى فهم في سنن في روى أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أسلم أبي عمران قال غزونا بالمدينة نريد القسطنطينية ومعنا أبو أيوب الأنصاري وكان أمير الجيش عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فالروم اعتصموا بحائط ال- البلد وما فيش حد عارف يدخل له فواحد من الشجعان قام داخل في وسطهم حتى يفرق جمعهم يعمل فوضى وفي أثناء الفوضى دي المسلمين يجدوا ثغرة ويدخلوا الحصن فلما فعل ذلك قال الناس لا إله إلا الله ألقى بيده إلى التهلكة قال أبو أيوب أيها الناس فينا نزلت هذه الآية يعني إحنا اللي عارفين نزلت ليه ونحن الذين نعرف تأويلها فينا نزلت هذه الآية لما انتشر دين الله عز وجل وعز الإسلام قلنا لو أقمنا في أموالنا نصلحها طبعا هم في الجهاد ليل نهار اللي عنده بستان بيطلع ربع الثمرة لأن مفيش رعاية الراجل صاحب البستان في الجهاد أي واحد عنده تجارة بتاع ساب التجارة يدوب بالكاد الدنيا ماشية فقال لك خلاص طالما بقى انتشر دين الله عز وجل وخلاص والكافرين حطوا مناخيرهم في الأرض نرجع كل واحد البستان بتاعه يصلحه عشان يطلع الايه الانتاج المطلوب لو اقمنا في اموالنا نصلحها فنزلت الايه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه قال ابو ايوب فالتهلكه ترك الجهاد ادي التهلكه ترك الجهاد هو التهلكة لأن ترك الجهاد ممكن ينزل البلاء العام على الناس كلها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فلما تنزل يعني ينزل تنزل سنة عامة تحصد الناس حصدا ما هو ده الهلاك هو بعين فلا زال أبو أيوب يقاتل حتى دفن بالقسطنطينية مجاهدا في سبيل الله عز وجل فهو حفظ النفس مسألة مطلوبة تضحي بنفسك إذا كان هناك عائد ولذلك العلماء قالوا إن غلب على ظنه أن ينجو فعل وإن غلب على ظنه أنه لا ينجو لكن يحدث نكاية في العدو استحب له ذلك وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد من الفوائد أيضا التي نستفيدها من قصة إبراهيم عليه السلام أنه لا يجوز وأنا عايز الكلام ده الإخوة ياخدوا بالهم منه أنه لا يجوز أن يؤخذ رأي إنسان أو تؤخذ عنه عقيدة أو منهج من المناظرات أنا بناظر واحد يخالفني في مسألة أصلية أو فرعية قررت قولا أقيم به الحجة على خصمي لا تعتقد أن هذا القول أنا أدين الله به ليه لاحتمال أن أكون أسسته على أصل الخصم لأقطعه بذلك مش كلامي يعني مش مقتنع بيه هو أصل أصل من الأصول خلاص أنا عايز أفهمه وأقطعه جبت مسألة وأسستها على أصل بتاعه لأثبت تناقضه ما قصدت ان انا اقرر اعتقاد قصدت ان انا اقطع وسطه اقطع وسطه بكلامه هو باصله هو يعني القصة دي او الكلام ده مأخوذ من اني فقرة في, في الايات قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم تمام جابوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون طب هو كبيرهم فعل شيئا لا ما عملش حاجة ها فما تعتقدش ان إبراهيم عليه السلام يقصد المعنى لا ولذلك الجماعة اللي تعرضوا لتكذيب الحديث المتفق عليه لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذبات قال لك الكذب على الأنبياء لا يجوز الكذب على الأنبياء لا يجوز لا يجوز لأحد أن يقول نبي يكذب والحديث ده بيقول لم يكذب إلا فأثبت عليه الكذب يبقى الحديث باطل لأن عصمة الأنبياء من الكذب دليلها قطعي وده أحاديث أحاد ومش عارف إيه وبتاع وإذا خالف الظني القطعي يقدم القطعي على الظني وإذا خالف الآحاد عقيدة مثلا في قرآن ولا متواتر لا يبقى يرد الآحاد إلى آخر الشقاشق اللي هم ألفوها وأصلوها حتى يبطلوا دلالات آيات وأحاديث طيب إبراهيم عليه السلام لما نسب الفعل لكبيرهم ولم يفعله عمل كده ليه علشان يقول لهم الكلمة اللي في آخر القصة أفتعبدون من دون الله ما لا ينفع ما لا يملك لا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ولذلك حصل لهم لخبطة لما قال لهم الكلمتين دول بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوا من كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم آه صحيح طب ما هم بينطقوش فعلا قال إزاي الكلام وبعدين قال له إزاي ده احنا كده هنلخبط الدنيا ثم نكسوا على رؤوسهم زي ما قلت في المرة الماضية ضربوا لخمة ضربوا لخمة خلاص جاء يعني يدوس فرملة داس بنزين هو عايز يقف لا دخل بأقصى ايه بأقصى قوته هو ده اللي عملوه ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون بيقولوا له طب ما انت عارف ان هم ما بينطقوش خرس فبتقول لي اسالهم فلما عمل لهم المساله دي وضربوا لخمه قام قايل الكلمتين اللي هو عايزهم يبقى اذا ابراهيم عليه السلام انما اسس هذا ليصل الى ما يريد فانا ممكن اسس بعض كلامي على اصول الخصم هم بيعبدوه الخصوم يعبدون الأصنام وإبراهيم عليه السلام يريد أن يقيم الحجة عليه خلاص فسلك معهم السبيل بتاعهم هم مشي على الأصل بتاعهم هم خلاص كده فلما تبرجلوا ولخبطهم وضيع لهم أصلهم قام راجع جايب كلامه الصح بقى يبقى إذا أي واحد يقرأ مناظرة من مناظرات لا ينسب قولا من الأقوال لعالم من العلماء المناظرين لاحتمال أن يكون أجرى هذا الكلام على أصول الخصم ليقطعه بذلك لا ليؤسس نظرا كلام مفهوم ولا أنا في حالي لوحدي يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو بيرد على الرافضي الذي أسس كتابا وسماه بغير اسمه سماه منهاج الكرامة خلاص شيخ الإسلام ابن تيمية قال له لا ده المفروض أنت تسميه منهاج الندامة ورد عليه في كتاب في تسع مجلدات كل حرف في هذا الكتاب درة مش كل سطر وما طرق مؤلف أبدا ولا حام طائر إنسان حول المعاني التي أوردها ابن تيمية بهذا السبك وهذا الجمع الكامل اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية أنا عايزك تشتري الكتاب ده ولما تكون زهقان وملول وعايز تتسلى اقرا فيه الكتاب ده على طول اقرا فيه رايح جاي حبه جدا حتى ان تقي الدين السبكي عمل كده ايه هائيه ينقض فيها ابن تيميه فابدى اعجابه بالكتاب وقال انه فعلا ما خلاش حاجه الا لما جابها بس يعيبه كذا وكذا وكذا وكذا طالما طلع له شويه يعني غضانه بتاع اسمه البذل القناعيش دول كتفوه وكل الكلام ده جاي في منهاج السنه في الاخر كده قصائد رائعه تشوف بقى ازاي الكلمات عامله زي العجينه في ايد العلماء فمن الكتاب ده مما ادانوا به ابن تيميه قال لك انه غض من منصب علي بن أبي طالب تمام يبقى ابن تيمية ده ناصبي وسموه ويلحقونه بطائفة النواصب وحاشاه الناصبي ضد الرافضي الرافضي هو الذي يسب أبا بكر وعمر ويدخلهم النار وبقول الصحابة كلهم ماتوا على النفاق ما عدا سبعة اللي هم زي الجماعة بتوع إيران دول دول كل روافض كلهم اثنى عشرية دول الناصبي ضده ينحاز لعثمان بن عفان على حساب علي بن أبي طالب العكس يعني فقال لك ابن تيمية ناصبي ليه ناصبي قال لك لأنه غض من منصب علي بن أبي طالب في مواضع كثيرة من الكتاب طب انا هقول لكم موضع واحد لان المقام ما يستوعب ما يستوعبش الواحد يقول كتير موضع واحد بس وقس عليه بقيه المواضع اللي هم بيزعموا ان ابن تيميه يغض من علي وقد اثنى على علي بن ابي طالب ثناء عاطرا في طول الكتاب وعرضه. في سنن الترمذي في تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه تمام عايز تنفرد بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقول له كلمتين في ودنه قدم بين يدي نجواك صدقة تصدق بحاجة الأول وبعدين تعالى إيه اتكلم معاه على انفراد فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن أبي طالب طيب يتصدقوا بدينار قال له كتير ما يقدروش قال له طيب بدرهم قال له ما يقدروش قال له قال له امال بايه قال له بشعيره شعيرة أنا حاجة زهيدة جدا قال له إنك لزهيد ها إنك لزهيد فنزلت آية الرخصة بعديه يوم علي بن أبي طالب يقول إيه بي خفف عن هذه الأمة لأنه لما قال شعيرة حاجة بسيطة خالص يعني أي حد يقدر ينفرد بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه كلمتين الرافضي ده عمل إيه بقى وهو عمال يجيب أدلة إن علي بن أبي طالب أولى من الكل جاب الحديث ده وقال إيه المفتري قال في الوقت الذي بخلوا فيه لأن إيه علي بن أبي طالب يروى طبعا لكن الحديث ضعيف جدا إن هو راكع ها وهو راكع لقى واحد مسكين كده فقام رميله إيه درهم واخد بالك إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هي دي بقى وهم راكعون قام رامي له الايه؟ رامي له ال- الدرع فقال لك في الوقت اللي هم الصحابه بخلوا به لان ربنا عز وجل قال لهم أأشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أشفقتم مع خايفين يعني ففي الوقت اللي ربنا بيقول لهم انتوا خايفين الواحد منكم يدفع صدقه علي بن ابي طالب قام رامي له الايه؟ رامي له الدرع فالمفتري ده يقول ايه؟ يقول شوف خافوا وشحوا وبخلوا ان هم ايه؟ يقدموا صدقه لكن علي بن ابي طالب رمى الدرع قام ابن تيميه قال له اذا كانت المساله كده فأبو بكر الصديق تصدق بماله كله ولم يتصدق علي بفلس فاحنا عايزين نوازن بقى لأن علي بن أبي طالب لم يكن غنيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء لما بيقسموا الفقراء والأغنياء والمتوسطين بيحطوا علي بن أبي طالب في الفقراء خلاص لأنه لم يكن له مال لم يتمول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إنما المال جاله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ال- الذي جاء بماله كله لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم وقال آه، ندب المسلمين للصدقات أبو بكر الصديق حديث أنتم عارفين عند الترمذي وغيره جاء بماله كله أو عمر قال لا أسابقنه اليوم هسبقه المرة دي بقى كل مرة يسبقني يسبقني راح جاب نص فلوسه وجاب يا عمر ما تركت لا قال له تركت مثله جاء أبو بكر الصديق ما تركت لي قال تركت لهم الله ورسوله جاب ماله كله فقال عمر لا جرم لا أسابقك بعد ذلك أبدا أتعب من خلفه أبو بكر رضي الله عنه يبقى في الوقت ده هو أبو بكر الصديق الوقت طبعا اللي كان المسلمين في حاجة إلى فلس مش درهم إلى فلس يتصدق بماله كله وعلي بن أبي طالب لم يتصدق في مقابل هذا بشيء في هذا الوقت يبقى من أولى ومن أحق لو انت هتذم يعني والكلام لا يبقى ابو بكر اولى تمام بل في حاجه كمان ع- عمر بن الخطاب ما هو تصدق بنصف ماله ولم يتصدق علي بفلس تمام مش كده كمان ده عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بأكمله من جيبه ودي حاجة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة لما ندب المسلمين الى جيش وسمي جيش العسرة لان كان الناس معاش فلوس خالص مفاليس وعايز يغزو الروم اللي هو في غزوة تبوك طلع المنبر النبي صلى الله عليه وسلم وندب الناس الى ال- من جهز جيش العسرة فله الجنة ما معهوش فلوس عثمان بن عفان قال له انا هذه مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله البردعة والعدة عليها وج... يعني جمل مجهز للقتال فندب الناس من جهز جيش العسرة فله الجنة قام قايم عثمان برضه قال له وهذه مئة بعير بأحلاسها وأقتابها ندب الناس أم أم عثمان بن عفان لثالث مرة وقال وهذه مئة بعير بأحلاتها واختابها 300 بعير بأحلاتها واختابها وفوق كل ده تصدق بألف دينار عشرة آلاف درهم فوق كل ده فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم خلاص عمل اللي هو عايزه طبعا آه، مش يعمل اللي هو عايزه يعني لا خلاص يعني غفر له لو شاء عثمان ألا يتقرب ببر ولا خير بعد الآن كفاه تجهيز جيش العسر في الوقت الذي لم يدفع فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلسا واحد أدي طريقة ابن تيمية يبقى ده في غض من علي بن أبي طالب لا ده في إلزام للخصم على أصوله الخصم بيقول ايه بيقول شحوا ان يتصدقوا فرمى علي بدرهم قال له درهم ده أنا هجيب لك بقى مش درهم بقى ده انا هجيب لك بقى اللي هم عملوه ادي ابو بكر عمل كذا وعمر عمل كذا وعثمان عمل كذا اللي انت عمال ت- تتهمه بالفسق والعصيان و- وانهم من اهل النار يبقى لو القصة قصة بقى فلوس ودراهم والكلام ده لا يبقى علي بن أبي طالب ما عملش حاجة خلاص ادي طريقة ابن تيمية فهل ابن تيمية اي انسان عاقل يعني بيفهم ولوثة التعصب لم تزل عنه انصافه ولا عقله يتصور ان ابن تيمية بيغض من علي بن ابي طالب بهذا لا يبقى اذا هو سلك اصول الخصم في الرد عليه فقطعه بذلك فلذلك في باب المناظرات اقول تاني لما يكون في واحد بيناظر واحد وقال قولا في المناظرة لا تأخذه بلازم قوله لاحتمال أن يكون أجرى القول على أصول الخصم ليلزمه الحجة بذلك عشان كده ما باخدش كلام العلماء المناظرات لكن باخدهم من كتبهم المصنفة التي صنفوها لبث العلم ده اللي أنا بقدر أدين وأقول له أنت قلت كذا وعملت كذا وخليت كذا تمام من من الفوائد التي تؤخذ من قصة إبراهيم عليه السلام قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم طيب ما لا ينفعكم شيئا ماشي أنا اتبعت عبدت ربي لينفعني ينزل علي الرزق ويديني الصحة وينجيني من أعدائي والكلام ده لكن يضرني أعبده إزاي وهو بيضرني ها والمسألة دي جاية في كثير من آيات القرآن ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ها فازاي بقى الحدوته دي ايه بقى ايه بقى يضر دي قال لك من خصائص الالوهيه القدره المطلقه القدره المطلقه دي معناها انها اينما اتجهت اثرت تمام يعني شوف مثلا لما جماعه بنو اسرائيل عملوا العجل وعبدوه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه طيب ده انا هقول لكم حاجة تعرفوا ان هو مش اله افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ها يعني بيقول لهم يعني انتم مش شايفين ان هو ما بيتكلمش والاله متكلم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا والإله يضر وينفع قال لك بص بقى الضرر يكون على أوجه يضر عدوك تمام يبقى ايه كما قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ان يهلك عدوك ما هو ده ضر ده ده ضر وهو داخل تحت نفعك دي ما فيهاش مشكلة لا احنا عايزين يضرك انت يضرك انت عايزين المعنى ده نكشفه لان المعنى الاولاني داخل تحت ايه تحت النفع ما هو لما يضر عدوك ما هو نفعك تمام لا انا عايز بقى يضرك انت انت وانت عبده يضرك قال لك اه ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون في واحد بقى واخد في وشه ما فيش حد موقفه والرجل ده مثلا سبق له في علم الله عز وجل انه انسان مرضي عنه خاتمته تبقى كويسه وداخل في الدنيا وطايح فيها أم كالسحب لما كسحوا بقى ضره اه لكنه نفعه يبقى الضر له متعلق يبقى الضر له متعلق ننظر بقى لما كسحه أضره فالضر إنما هو ضر لهذا الإنسان هو أرى أنه ضر تمام لكنه في الواقع نفع له يبقى الضرر إذا جاء من رب العالمين إما يأتي لمصلحة العبد وإما يأتي عقوبة يعني الابن الوحيد لأبيه اللي كل ما الأب مثلا يجي عليه هاجس كده إن الولد ده يموت تلاقيه هو هيموت مكانه مجرد أن يهجس الهاجس بس إن الولد ده يموت مات الولد مصيبة عند الأب ولا لا طبعا مصيبة ومن أعظم المصائب حتى لو كان رجلا برا تقيا ده سفيان الثوري كان له ابن اسمه محمد وما كانلوش غيره مرة من المرات محمد معدي قدامه كده فايه كأنه عجبه يعني فقال يا بني بينه وبين نفسه كده يا بني لو مت فاحتسبتك خلاص بينه وبين نفسه كده فمات قيل له وهذا الأثر رابنا بالدنيا في كتاب العياد قيل له ماذا فعلت يوم مات محمد قال بلت دما ألا منين تموت فأحتسبك ومنين الحزن عليه لدرجة ان ينزل الدم في البول خلاص الاولاني ده حتة ايمانية كده بتاعت سفيان قال لك ما هو اصل الولد صغير لو مات صغير يبقى هو نجا ليه لان ايه لم يجر عليه القلم وبعدين انا كمان إذا احتسبته بني لي بيت في الجنة ومش كده بس ده قبل ما أدخل البيت ده هو اللي هيمسك الحلقة بتاع الباب ويفتح لي القصر يبقى ده من باب المكاسب الأخروية لا شك أنه خير بدل ما يكبر ويمسح بيا الأرض ها ويضحك عليا الناس ويجيب لي ضغط دم ويحرق دمي وبهدلني وجرجرني لإسام الشرطة والكلام ده ويشرب بانجو وروبي المصحات والكلام ده لا انا لو اعرف ان الحدوته تبقى كده لا ده يموت ها فيقوم بقى ايه ربنا سبحانه وتعالى يوم يقبض الولد وصغير يبقى الولد بقى ايه لم يجعل القلم والاب صبر واحتسب ويبقى له بيت في الجنه والكلام فده لا شك انه ضر بالنسبه للولد لكن فيه منفعه اذا كانت بشرطها الاحتساب والصبر وعدم الجزع والواحد يتسقط على مقدور الرب على قدر الله سبحانه وتعالى والكلام ده عارفين الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول الملائكة أقبضتم روح ولد عبدي أقبضتم ثمرة فؤاده وفلذة, وفلذة كبده كده قالوا نعم يا رب ماذا قال قالوا حمدك واسترجع قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أو سموه قصر الحمد تمام والرجل اللي هو في كما رواه النسائي الرجل اللي هو جاء كان بيجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكان له ابن برضه وحيد بيحبه كده والولد بقى انت عارف يتنطط على كتاف ابوه على رجليه وبتاع وابوه عمال يلعبه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معاه فبيبان على طول لعب المحب وعينيه بتنطق انت عارف اللي بيحب واحد عينه بتنطق تنطق بالحب تلاقي وشه كله منور اذا ايه اذا كان قلبه مسرور يعني فولد واحد بلعب ابنه الوحيد والكلام ده المهم ثلاث اربع ايام الراجل ما جاش النبي صلى الله عليه وسلم سال عليه قال له ده ابنه مات طبعا لما في مجلس من المجالس النبي صلى الله عليه وسلم ساله قال اتحبه قال احبك الله كما احبه يعني ما فيش بقى فيش حد يقول اكتر من كده في الحب يعني لو ربنا احبك زي ما انا بحبه يبقى نلت الرضا يبقى حبه لابنه شكله ايه بقى عظيم الواد ده مات بقى فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف بقى عارف بقى المقاساة التي يقاسيها الوالد على موت مثل هذا الولد راح له بقى قال أما ترضى أنك لا تفتح بابا من أبواب الجنة إلا سبقك إليه قال رضيت هم لما يقولوا رضيت بيبقى راضي والرضا مش معناه زوال الحزن من القلب لا إنسان حزين لكنه مستكين وراضي بالقدر بما قدره الله عليه مش معنى ذلك الحزن يطلع لا الرضا مش معناه السرور ابقى مبسوط كده و... وقلبي كده مليان بالفرح لا يعني ده بيفكرني باللي عمله الفضيل بن عياض يوم مات علي تعرفين علي ده كان حدوته لوحده علي بن الفضيل بن عياض كانوا يقولون علي لو عاش لكان خيرا من أبيه وعلي ده كان يسمع قرآن يغمى عليه عشان كده مرات الفضيل أم علي كانت تقول للفضيل وانت بتصلي إمام بص لقيت الفضيل ما تقراش بآيات النار ليه بسرعة على طول يقع فمرة الفضيل بيصلي فبص ورا ما لقاش علي أرى بقى فإن عذاب ربك لواقع أو وقفوهم إنهم مسؤولون آية من الاثنين دول علي أغشي عليه خلصوا صلاة وخدوه ثلاث أربع أيام بسورة فعلي ده ابن الفضيل بن عياض لما مات الفضيل زعل عليه جدا وقال كان يعينني على الحزن الحزن والخوف من الله الخوف من النار والإخبات وكان علي يقول لأبوه الفضيل بن عياض يا أبتي سل الذي وهبك سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة ويتلو قوله عز وجل الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين علي ده بقى مات فالفضيل بن عياض قعد يضحك يضحك في الجنازة كده و... فبعض الناس لما شاف فضيل بن عياض بيضحك استشكى الموضوع قال لك طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على إبراهيم وقال له إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون والفضيل بن عياض عمال يضحك يعني الفضيل أكثر رضا من الرسول عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يبكي والفضيل بيضحك فعرضوا المسألة دي على مين؟ على ابن تيمية الإمام الموفق وتعرف العلم ده فهوم وإلهام ولما بنينا المسجد ده سميته مسجد شيخ الإسلام وأحب أن أي إعلان فيه يعلن بشيخ الإسلام ليه؟ عشان خصوم ابن تيمية غصب عنهم يقولوا شيخ الإسلام يقول عاجبك اللي بيحصل في شيخ الإسلام ها لازم يقولها غصب عنه أنا ده كان قصدي حاجة بقى إيه حاجة من الأسرار بقى ها خصوم ابن تيمية لازم يشيخوه حتى اللي بيكفروه وحتى اللي بيفسقوه لو حب يذم المسجد ده يقول له مسجد شيخ الإسلام واخد بالك لو يمدحه يقول شيخ الإسلام شيخ الإسلام العظيم الكبير ده هو لما سئل عن العملية دي قال لا فعل نبينا أكمل ليه المطلوب من العبد عبودية ده معنى كلامه يعني مطلوب من العبد عبودية في كل حركة وسكنة في حياته فإذا أصيب الإنسان بمصيبة فيه عبودية الصبر وعبودية الرضا تمام وعبودية الرأفة والرحمة فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم اتسع قلبه لهذه الأنواع من العبوديات عبودية الرضا فقال ولا نقول ما يغضب الرب يستسلمون لحكم الله دي عبودية الرضا وعبودية الرأفة والرحمة اللي هي ظهرت في البكاء وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون فاتسع قلبه لذلك أما قلب الفضيل فضاق عنهما جميعا معرفش يلمهم الاثنين فلما ضاق قلبه عنهما قدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة شوف شوف التوفيق اه ابن تيمية ده ما جاش زيه اتقفل الباب بعديه في معناه ما اقصدش يعني ان الامة عقمت لا بس في معناه اللم لمة العلوم اللي لمها ما فيش حد جابها بقوته اه جاب عليه طبعا كثيرون من العلماء الافاضل اللي هم افضل منه في بعض العلوم بس مش في مجموعه يعني مثلا حافظ ابن حجر العسقلاني افضل منه في الحديث مثلا يعني لكن ابن تيميه لكن ده في الحديث بس فانا اقصد ابن تيميه في مجموع ما احرزه من علوم كله على بعضه كده اجمالا ما جاش حد في معناه يعني بالقوه والجزاله والاحاطه بتاعت شيخ الاسلام رحمه الله عليه يعني. فاحنا عايزين نقول يا اخوانا مساله الضرر دي مساله نسبيه وقع ضرر اه ضرر بالعدل مات ابنه يبقى ايه ده ضر بالنسبه له لكن هو نفع لو كان يدري إذا بقى استقاموا وقدم بقى الرضا بالقدر والكلام ده انقلب نفعا إذا سخط وسب ربه